بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين حلون يا أباء موضوعنا الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا امبارح خدنا كذا فكرة اللي بيزرع شكر بيحصد بركة اللي بيزرع فكر مقدس بيحصد سلام اللي بيزرع في ولاده بيطلع له قديسين في التربية واللي بيزرع أخطاء حياته بتتملي أخطاء ويحصد في نهاية الحياة مشاكل كتير قوي بما أننا بنتكلم في الزراعة والحصاد والتعب ونتيجة أي تعب في آية جميلة في الموضوع ده تقول تعبكم ليس باطلا ساعات الناس في لحظة ضعف كده أو لحظة حزن تقول خسارة التعب تكون استغلت جامد وبعدين في الآخر خسرت أو دخلت في موضوع ومشيت فيه وبعدين منفعش فيصعب عليك في الدنيا في كده كتير انك تتعب مثلا واحد مرة قابلني قال لي انا تعبت جدا عشان اخلص ورق الهجرة وبعدين لقيت بيتي هيخرب خدت وعيالي ورجعت وبقول طب ضيعت تلات اربع سنين غير فلوس قد كده وفي الاخر طلعت مش سكتي فعلا احيانا يكون في الدنيا التعب ممكن يبقى باطل بس مع ربنا في قاعدة اسمها تعبكم ليس باطلا يعني في الدنيا وارد ان في ناس تتعب وما توصلش ما تكسبش لكن تأكد ان مع ربنا مفيش حاجة اسمها كده ده اللي احنا عاوزين نعيش فيه الحتة الوقت ده ونفكر فيه لان ده يفتح نفسنا على التعب المقدس يخلينا ما نستخسرش مجهودنا ابدا لان متاكدين انه دايما في جدوى دايما في نتيجه حتى لو ما شفناهاش بعينينا النص الجميل ده نهاية الإصحاح المشهور بتاع كورنثوس 15 كورنثوس 15 ده أكبر إصحاح في رسائل بولس في المئة إصحاح اللي كتبهم بولس اللي بيتكلم عن إثباتات القيامة لأنه في كورنثوس كان في تشكيك في موضوع القيامة الناس بتقول ما حدش هيقوم قال لهم لو احنا مش هنقوم يبقى المسيح ما قامش ولو المسيح ما قامش يبقى ما فيش مسيحية خالص يبقى باطل إيمانكم أنتم بعد في خطاياكم ونبقى احنا كدابين بقى اللي عمالين نقول المسيح قام طب ولو كان المسيح ما قامش واحنا مش هنقوم امال احنا بنسيب نفسنا نموت كل يوم ليه مجانين يعني كلنا وبعدين بنتعمد ليه لو كان المسيح ما قامش قاعد يقول حجج تؤكد ان المسيح قام لكن اخر جزء الصح ده اطول يعني من أطول إصحاحات بولس وأقواه وده اللي بيتاخد منه دايما جزء في الخارجات بولس الخارجة دايما من كورنثوس 15 لأنه في خبر القيامة واضح ينتهي بكلمة إيه تعبكم ليس باطلا تعالوا ناخدها قبلها شوية عشان في شوية أفكار عقيدية كده هرجعها معكم هو ده سر أقوله لكم لا نرقد كلنا ولكن كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير فإنه سيبوق فيقام الأموات عديم فساد ونحن نتغير إن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد وهذا المائت يلبس عدم موت متى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائت عدم موت فحينئذ تصير الكلمة المكتوبة ابتلع الموت إلى غلبه أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هاوية أما شوكة الموت فهي الخطية وقوة الخطية هي الناموس ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح إذا يا إخوتي الأحباء كونوا راسخين غير متزعزعين مكسرين في عمل الرب كل حين عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب تعالوا ناخدها حتة حتة أولا تعبير كلنا نتغير ده تعبير مهم ربنا يسوع لما قام كان في نوع من التغيير حصل انه فجأة بيلاقوه واقف في العلية وسطيهم بدون مقدمات ما كانتش بتحصل قبل كده يبقى واضح ان في تغيير ما هو المسيح طبعا مسكوه لمسوه تأكدوا ان هو هو بس في تغيير شوية التغيير ده هو اللي بنسميه احنا في لغتنا الايه الجسد الممجد او الجسد النوراني طيب هنا في سر لازم كل الناس تموت قبل يوم القيامة القديس بولس قال لا مش كل الناس هتموت قبل يوم القيامة المسيح يوم ما يجي على السحاب هيبقى في ناس عايشة وعشان كده المسيح قال كما كانوا في أيام نوح يأكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجون وبعدين جه الطوفان هكذا يكون مجيء ابن الإنسان يبقى هيبقى في ناس عايشة تاكل وتشرب وتتجوز وكل حاجة وفجأة هيخلص العالم طيب اللي زي اللي قبلينا واللي زينا لو لسه يعني على القيامة كتير كلنا هنبقى متنا رقدنا فبيقول بص مش الكل هيكون مات ساعة المجيء التاني لكن الكل لازم يتغير يبقى القاعدة دي مهمة أحبائي عشان نقدر نتخيل يوم القيامة هيمشي ازاي التغيير اللي بيحصل يوم القيامة ده نعمة بمعنى ايه مفيش حد فينا بيقدر يكتسب الصفات النورانية بتاعة الجسد بتاع القيامة إلا لما يموت ويقوم أو إلا لما يجي المسيح على السحاب فكلنا نتغير احنا دلوقتي بنحاول نتغير بس في تغيير جذري ناخده كنعمة يوم القيامة عشان كده القديس بولس في حتة تاني يقول ايه ننتظر مخلصا سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده في فيليب 3 يغير شكل جسد تواضعنا تواضعنا يعني جسدنا التعبان ليكون على صورة جسد مجده حسب عمل استطاعته هو يقدر فانت هتقول طب انا مش هقدر اكون ممجد هم دي مش شغلتك كلنا ننتظر المعجزة دي ان يوم القيامة انت على قد ضعفك ومرضك وعيشتك وكله تاخد جسد ممجد تنور زي الملائكة كده بنعمة سماوية تغييرنا بقى لما رب ربنا يدي النعمة دي لمين للي بيجاهدوا دلوقتي للي بيتغيروا دلوقتي يبقى تغييرك حاليا ليك دور فيه تغييرك أخيرا مالكش دور فيه أقولها تاني تغيير النهاردة أنت مشارك فيه أنك بتجاهد بتصلي بتتحدى طباعك الوحشة بتحاول تخدم ب... ده كل ده محاولة تغيير في نفسك كويس هنا النعمة والجهد يشتغلوا مع بعض أنت بتجاهد وربنا بيديك نعمة فايه من مجد الى مجد بتتغير على اعتبار ان التغيير النهائي ده بقى ايه النعمه او المكافاه السماويه عشان تدخل السماء بجسد ممجد برضه دقه الالفاظ يقول كده القديس بولس لا نرقد كلنا ما قالش لا نموت عشان نبطل نقول حكايه نموت دي قال مش كلنا هننام لكن كلنا هنتغير لا نرقد عشان كده سميناه أشية الايه آه مش الميتين أشية الراقدين الراقدين لأنه لا يكون موت لعبيدك احنا كلنا نرقد الرقاد يعني النوم والمسيح اتسمى باكورة الراقدين فبقى كلمة خفيفة على القلب كلمة مريحة جدا ان احنا هنرقد طب وماله لما الواحد يرقد ده يبقى مرتاح يعني وبعدين يقول ايه في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير فإنه سيبوق عشان كده بص رئيس الملائكة اللي دحرج الحجر هو نفسه اللي هيجي يوم القيامة يعمل صوت عالي جدا لأن قيامة المسيح هي أول خطوة في قيامة البشرية كلها فرئيس الملائكة أعلن عن قيامة المسيح مش هو اللي دحرج الحجر هو نفسه هيجي بقى مع بوق شديد جدا في استقبال المسيح اللي جاي على السحاب فإنه سيبوق بصوت عظيم لرئيس الملائكة فيقام الأموات هنا خلي بالكم كلمة الأموات ليه ما قالش الراقدين على فكرة عارفين مين شاطر يقولها عشان غير المؤمنين كمان هيقوموا الراقدين دي تنطبق علينا احنا المؤمنين اللي ملناش في الموت نحط راسنا بس ما اسمناش مات متنا طب والأشرار لا ماتوا يقام كل الأموات فهمتوا الفكرة؟ مش بيقام الراقدين بس مش احنا اللي هنقوم والأشرار يقعدوا في القبر لا كله لازم يقوم كله يحضر اليوم ده فيقوم الأموات عديم فساد ودي تمشي على الكل برضه يعني ايه عديم الفساد يعني ولا جسدك انت كممجد او جسد حتى الشرير هيفنى بعد كده سيستمر الجسد في حالة دائمة إما في حالة نعيم أو في حالة عذاب لكن سيستمر ونحن نتغير هو على افتراض ان واحد نحن دي الناس اللي هتكون عايشة لو ما كانوش ماتوا هيبقوا هم نفسهم هيتغيروا تعالوا نتصور لقطة كده من يوم القيامة ايه اللي هيحصل بالظبط الناس عايشة على الارض واحنا في القبر ربنا يديكوا العمر وبعدين يحصل صوت فظيع بوق شديد وبعدين نبتدي المسيح يظهر على السحاب كلنا نقف أول ما نطلع من القبر نكتشف إن إحنا واخدين أجساد ممجدة شكلنا منور ومش حاسين بجوع ولا عطش ولا مقر خلاص كل حاجة راحت كل حاجة نيجاتيف راحت اللي عايشين في الوقت ده تبص حواليك واحد بقى من أحفاد أحفادك يمكن مثلا تلاقيه هو في اللحظة دي اتغير من غير ما يموت من غير ما يعدي على الموت حصل تغيير فجائي في اللحظة دي خد هو كمان الطبيعة الممجدة ماشي يبقى المسيح جاء على السحاب كل اللي بيحبوه زيكم من كل الأجيال عهد قديم وعهد جديد واللي بعدينا أول ما هنبص عليه بحب كده هنلاقي نفسنا اتشفطنا على السحاب معاه هنطير معاه على السحاب هو ده الاختطاف في الفكر الأرثوذكسي يوم القيامة مفيش حاجة قبله ولا بعده في يوم القيامة نخطف جميعا على السحب اللي على الأرض بقى اللي هم كانوا ضد المسيح ضده إما رفضوا الإيمان به أو رفضوا التوبة دول هيصرخوا هيصوتوا ليه لأن هيكتشفوا أن المسيح هو الإله الحقيقي فيقولوا للجبال اسقطي علينا وللأكام غطينا من وجه الجالس على العرش ومن غضب الغروف لأنه قد جاءت ساعة انتقام وساعة غضب إن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد هو بيتكلم عن الجسد دلوقتي الجسم ده فاسد بمعنى إيه وإحنا قاعدين كده في خلايا بتموت إحنا وإحنا قاعدين بنعجز في الدقايق دي طبيعة الجسد كده عمال ينحل مع الأيام فما ينفعش ده يورث السماء لأنه إن لحما ودما لا يقدران أن يعاين ملكوت الله عشان كده قال إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يعاين ملكوت ليه؟ المولود من الجسد جسد المولود من الروح روح فالجسد الأرضي ده مش مؤهل أنه يحتمل مجد السماء ولا يعيش الحياة الأبدية وهذا المائت على الجسد يلبس عدم موت لما بقى في اللحظة دي متى لبس عدم هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائت عدم موت ساعتها الكلمة اللي اتقالت تتحقق 100% اللي هي ايه ابتلع الموت إلى غلب أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هوي هتقولوا لي طب ما احنا بنقولها يوم ما المسيح قام احنا بنقولها يوم المسيح قام بس لسه بنموت فاهمين بس لما المسيح قام ضمن لنا القيامه فهي مفعولها يكمل يوم القيامة لكن عربونها بان مع قيامة المسيح فاطمنا اطمنا لما المسيح قام ان الموت اتغلب لكن تتصرف لينا بحقيقتها كاملة يوم القيامة يبقى مفيش موت خالص بعد كده مفيش السيرة دي لا يكون موت فيما بعد حد فهم حاجة تاني نقولها تاني الحتة دي يوم قيامة المسيح يوم عيد القيامة دايما نهلل ونقول بالموت داس الموت ابتلع الموت إلى غلبة أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هاوية اللي واقف يقول يا بختكم يعني مش هتموتوا نقول له لا لسه هنموت اللهم المهيصين ليه ومهيبرين ليه ما انتوا هتموتوا هو زينا نقول له لا بس احنا كده هنموت واحنا مطمنين لأن هنموت ونقوم خلاص ولما يحصل يوم القيامة ونقوم ساعتها الكلمة تكمل انه صار الموت إلى غلبه يبقى الموت اتغلب جزئيا دلوقتي خسر شوكته يعني ايه ما عادش مؤذي ما عادش بيخوف ليه خلاص احنا اطمنا ان احنا هنغمض عينينا وهنفتح عينينا بسيطه يعني لكن ضامنين ان احنا نفتح عينينا واضحه زي ما انت بتنام ربنا يديك الصحة والعمر لكن متوقع هتصحى مش عادة بيحصل كده يعني بتنام بتبقى متوقع عادي تصبح حتى انت قبل ما بتنام بتقول ايه تصبح على خ... تصبح ها يعني عشمان يعني فكويس هي نفس فكرة الموت بتنام بتموت لكن بتقول نصبح على خير يعني نقوم كلنا على خير بدل تصبح على خير نقوم على خير متى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائت عدم موت تصير الكلمة المكتوبة ابتلع الموت إلى غلبة أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا في كورنثوس 15 قبلها بكام آية كده قعد يعيد ويزيد في المعنى ده لأنه ده سؤال محير ومهم الناس هتعيش ازاي في السماء شكلنا ايه بكرة يعني ايه الجسم التعبان ده يشوف المسيح ويبقى مع الملائكة إلى الأبد يقول هكذا أيضا قيامة الأموات يزرع في فساد ويقام في عدم فساد يزرع في هوان ويقام في مجد يزرع في ضعف يقام في قوة يزرع جسما حيوانيا هنا حيوانيا يعني إيه شبه الأجساد الأخرى الحيوانية بس هو جواه روح إنسانية ويقام جسما روحانيا هذه الأجساد الروحانية أو الأجساد الممجدة أو النورانية يوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني يبقى بولس استفاض في شرح فكرة في فرق بين جسدنا مستقبلا وجسدنا دلوقتي هو نفس الجسد وشرحها وقال البذرة والشجرة هي البذرة هي اللي عملت الشجرة بس في فرق كبير قوي بين البذرة والشجرة لكن هي حاجة واحدة بذرة الفول هي اللي عملت الفول وبذرة البلق بتاع أيا كان المانجا دي هي اللي طلعت شجرة المانجا فيمسح الله كل دمعة من عيونهم الموت لا يكون فيما بعد ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد لأن الأمور الأولى قد مضت ده الكلام عن يوم القيامة بقى دلوقتي لسه في وجع لسه في صراخ لسه في موت بس ايه اتشال السم بتاعه زي تعبان خدنا منه السم فبقى تعبان لعبة يعني بس لسه موجود يبقى بالتالي احنا بنحتفل بقيامة المسيح لكن منتظرين القيامة العامة منتظرين يوم القيامة كلنا كمسيحيين مستنين اليوم ده القديس بولس مرة يقول ويحي أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت ليه؟ الجسد ده تقيل عليا الجسد ده بيحتاج يأكل ويشرب الجسد ده بينام الجسد ده بيميل للأرض فهو متغاظ منه وده نفس الغيظ اللي عند كل الأبرار انه امتى بقى نخلعه امتى بقى نستبدله بجسد ممجد يحب يسبح على طول يحب البر والسلام والقداسة على طول أما شوكة الموت فهي الخطية وقوة الخطية هي الناموس يعني إيه اللي خلى الموت مؤذي الخطية وقوة الخطية الناموس يعني إيه كلمة غريبة شوية قوة الخطية هي الناموس إيه ده الناموس ده حاجة وحشة بقى لا الناموس هو القانون اللي أثبت عليك الخطية تاني بمعنى إيه لو مثلا إشارة المرور الغرامة 200 جنيه ما كانش في إشارات الحمد لله اليومين دول إشارات كترت قوي فيعني ربنا يستر لما ما كانش في إشارة كنت أنت عمال طالع داخل ما فيش قواعد مش كده أنت ما بتسوقش كويس وعمال تكسر القواعد بس ما فيش قانون ما فيش ناموس ما فيش إشارة تمسك عليك الغلطة أول بقى ما تعمل القانون أو اتحطت الإشارة أم نمر دي اللي بتعد علينا دي يبقى أنت غلطت كده فهمتوا اتمسكت عليك الخطية فأتاري الناموس لما جه بدل ما يعين البشرية تتصلح أثبت على البشرية كل البلاوي اللي بتعمل فأصبحت قوة الخطية في الناموس لأنها مسكت علينا الغلط شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح إذا لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح يعني طول ما أنت لازق في المسيح ما تخافش بقى خلاص أنت كده إيه بتمت وقمت في المعمودية قوة القيامة في جسمك خلاص يعني أنت عندك قوة قيامة تبعك خدتها يوم ما تعمدت وبتثبت فيك كل ما بتتناول المسيح اللي فيك هيقومك لما بتحط راسك ما انتش خايف لانك هتقوم هتقوم وهتقوم تبعه هتقوم مش زي وحي واحدة تقوم هتقوم عشان تنور وتبقى معاه على السحاب اذا احنا في موسم القيامة احبائي عايشين على حس القيامة خلاص عايشين منتظرين كلنا اللحظة مش اللي هنغمض عينينا فيها اللحظة اللي بعدها اللي هنفتح عينينا وبالتالي بقى الموت شهوة بقى ليه لانه خلاص اول ما غمضت عينيا يبقى اللحظة اللي بعدها فتح مش هحس بالوقت خلي بالكم مسافة ما تغمض عينك هتفتح عينك قعدت ألف سنة قعدت مئة سنة خلاص يبقى أنت اللحظة اللي بعدها يوم القيامة فأصبح موت القديسين شهوة لأنه انطلاق للمسيح كمان الغلبة دي تخليك ما تبطلش تقول أشكرك يا رب أشكرك لأنك غلبت مصيبة أنا عمري ما فكرت حتى أغلبها اللي اسمها الموت دي غلبت الطبع الصعب اللي جوايا اللي انا ما كنتش حتى اقدر اتحداه هذا الجسد الضعيف اللي مليان عيوب واصبح اكلنا الروحي اللي هو ممثل في جسد الرب ودمه علامة النصرة والغلب انا كل ده عشان اوصل للحتة بتاعت ايه تعبكم ليس باطلا آخر آية دي بقى إذا يا إخوتي الأحباء كونوا راسخين غير متزعزعين مكسرين في عمل الرب كل حين عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب يعني إيه أولا راسخين مقصود بها إيه راسخين في الإيمان أخطر حاجة أحبائي إن الإيمان يتهز كلنا بنغلط كلنا بنفطر كلنا بنضعف كلنا ممكن نقصر في صلواتنا في محبتنا للناس بس كل ده كوم إلا الإيمان لو تهز إيمانك إن المسيح مات وقام أو إن أنت هتقوم من الموت أو تهز إيمانك بالحياة الأبدية بتخسر كل اللي عمله المسيح معاك الباقي كله إيه تقع وتقوم على قدك أنت ضعيف لكن حاسبه جدا على موضوع الإيمان ده خليكوا راسخين في الإيمان اللي خلى شهداء ليبيا يكملوا للآخر مش لأن هما ما بيغلطوش لا دول عيال زينا بيغلطوا لكن كانوا راسخين في الإيمان كان إيمانهم قوي إيمانهم أن المسيح شاهد على موتهم وهيديهم حياة أبدية هو اللي دخلهم للاستشهاد احنا بنصلي ونقول ايه احفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلامك إلى التمام ما بنقولوش شيل عننا الأعداء وابعد عننا الإرهاب لا الأهم احفظنا في إيمانك راسخين في الإيمان الإيمان ده ضد الشك ضد الخوف المسيح كلف نفسه مشوار تاني عشان توما قال له لا تكن غير مؤمن إلا دي يا توما لا ما سيبكش غير مؤمن أبدا لازم تبقى مؤمن تعال حط صباعك مش هزعل تعال اشكي لي همك تعال قول لي انا مش مقتنع او اعمل اللي انت بس ما تبقاش غير مؤمن لانك لو فضلت غير مؤمن بتخسر كل حاجه الايمان بالمسيح اللي قام من الموت وادانا قوه قيامته هو كل حاجه هو دي المسيحيه قبل اي حاجه بعد كده ايه 30 و60 و100 كل واحد على قده في الوزنات كونوا راسخين راسخين كمان في المحبه ليه لانه الوصيه العظمى بما انك القيامة مستنياك حب الناس بما ان القيامة مستنياك قضي اليومين دول حب في الناس ادي ملخص المطلوب يوحنا الاولى بيقول نحن قد انتقلنا من الموت الى الحياة لاننا نحب الاخوة علامة ان احنا عشنا حياة جديدة او اتنقلنا للقيامة ان احنا من دلوقتي ابتدينا حالة حب ما بنعرفش نكره حد بنحب الكل خليكوا راسخين في المحبة احنا بنحب بس مش راسخين ليه تبص تلاقي واحد قال لك كلمة ناشفة شوية بقيت بتراجع بتحبه ولا لا لا ده كلام ده لا راسخين في المحبة حتى لو قال كلام بايخ وماله هفضل احبه برضه هي الحكاية واقفة على كلمة واقفة على موقف راسخين خليك كبير والرسوخ في المحبة أحبائي ضد الذات والطمع ليه؟ لأن عدو المحبة هو الأنا هو الذات التركيز على النفس هو اللي بيخليك مش عارف تحب الناس التركيز على نفسك بيخليك مش عارف تحب الناس لكن لما بتنسى نفسك بتلاقي نفسك راسخ في المحبة راسخين في الوصية كمان ليه؟ لأنه الوصية هي اللي بتجهزك بقى للسماء كل مجموعة الوصايا اللي قالها المسيح بتخليك شبه المسيح الوصايا دي ضد الكسل ضد الفتور يلا قوم اشتغل قوم اشتغل اعمل عمل صالح قوم صلي قوم وهكذا فبيقول بما أن المسيح ضمن لنا القيامة فتح لنا الحياة الأبدية تقدم الصفوف وصار باكورة الراقدين وبقينا كلنا في ديله مرصوصين وراه مستنين نغمض عينينا ونقوم زيه طيب خليكوا ايه بقى خليكوا راسخين غير متزعزعين متزعزعين دي اللي هي تعمل كده يعني ودي وصف بها المسيح مرة رجال الدين في زمنه قال ماذا خرجتم للبرية لتنظروا أقصبة تحركها الريح كان بيشاور على مين على رؤساء الكهنة والكتبة والفريسين اللي هم ايه على كل لون يعني لو بيلاطس يعجبه نقول كده نقول كده لو السوق عاوز كده نمشي كده قال لهم ماذا خرجتم أنبي أقول لكم وأعظم النبي ليه لأنه مش بيعمل كده غير متزعزع يعني مش بيمشي على هوى الناس مش بيقول ما يطلبه المستمعون لا ده هو بيقول حق ربنا حتى لو هيموت فكونوا راسخين غير متزعزعين ما تتقلقلوش يعني خليكوا ثابتين أيوة ممكن يحصل في العالم سيكون لكم ضيق خليكوا راسخين أنا غلبت العالم غير متزعزعين ممكن العالم كله يبقى ضدنا ضد المسيح وماله راسخين غير متزعزعين النهاردة العالم ماشي هايج على الكنيسة القبطية بالذات جوه وبره طب وماله وماله خليكوا راسخين غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب التعبير ده بقى مهم ليه كلكم بتعملوا عمل الرب بس عاوزين نكتر عاوزين نكتر عن كده انت مثلا بتقرا الانجيل قد ايه ربع ساعه ما تكتر شويه ما تزود شويه ده اسمه عمل الرب ده اهم كتير قوي من الجرايد والتلفزيون والفيسبوك والشغل والاكل مكسرين زود بدل انت باصص على القيامه ده بقى التطبيق العملي الانجيل بقى تقرا تحفظ تفسر تسمع كله حلو بس مكسر مكسرين في الصلاه لأن ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل كل ده بناء على أنك أنت مستني تقوم من الأموات كتر بقى الحاجة المفيدة كتر منها تكتر قداسات تكتر مزامير تكتر خلوات أهو كل ده اسمه مكسرين في عمل الرب عمل الرب الخدمة ربنا لما جه الدنيا قاعد يخدم فيبقى شغلتنا على الأرض خدام أو كارزين أو نور للعالم كتر خدمة المرضى على الفقراء على الأطفال على القريب على الغريب مكسرين يبقى فكرة انك عاوز تكتر مش كفاية اللي انت فيه ما اجمل الاحساس بانه مش كفاية صلاتي مش كفاية انجيلي مش كفاية خدمتي مش كفاية فاكرين مين اللي قال مش كفاية ها العذارى الحكيمات قالوا لعله لا يكفينا مع ان عندهم زيت بس عندهم زيت بس واعيين حكمة قالوا مش ممكن ما يكفيش انما الجاهلات نايمين من بدري على انه ايه على انه كفاية قوي فطلع مش كفاية فخلينا دايما مكثرين لأنه مش كفاية اللي احنا عملناه لغاية دلوقتي تعبكم ليس باطلا تعبكم ليس باطلا تعالوا نسترجع كده نوح تعب مئة سنة وهو بيعمل فلك بس تعبه تعبه ليس باطل أكيد في ناس قالت أنت راجل مجنون وبعد خمسين سنة شقى ونزل مطر كذا مرة وخلص المطر ونزل مطر وخلص المطر كان يبدو أنه يتعب باطلا لكن طلع أن تعبه ليس باطلا من غير الفلك ده ما كانش هو وعياله نجوا بالرغم أنه وقع بعد كده في خطية مثلا السكر لكن تعبه ليس باطلا الكتاب ذكره من ضمن القديسين لأنه تاب إذا تعبك ما راحش عليك خلي بالكم المعنى ده حلو جهادك صلواتك أمانتك عطاياك خدمتك ما بتروحش عليك وإن سقطت أقوم واحد زي أبونا إبراهيم تعب ولم يكن باطلا قعد في الصحراء بتاع 30-40 سنة أهو غريب ما, ما, ما, ما بيعملش حاجة تقريبا عنده خير كتير استني العيل لكن تعبه ليس باطلا الانتظار الطويل ده جاب له مش بس اسحاق جاب له نجوم السماء يوسف لم يكن تعبه باطلا كان أمين لربنا في بيت فوتيفار وفي السجن فضل أمين طب ما تغلط زي ما الناس بتغلط وخلاص بقى لا فضل متمسك وراسخ وغير متزعزع ومكسر في عمل الرب وتعبه لم يكن باطلا فجأة بقى مخلص العالم موسى لما كان اشتاق يخدم زمان وما نفعش في الخدمة تعبه ليس باطلا أربعين سنة بيرعى أغنام تعبه ليس باطلا ليه لأنه تعلمته احتمال الغنم وإيه وطلع أنه برضه ما تعبش باطل يسوع بالرغم أنه حصل حادثة عاي وفي نكد حصل وفي ناس راحت لكن تعبه وجهاده ليس باطلا سكن اليهود في كنعان وصله رعوس ما كانش تعبها باطلا حبت حماتها وخدمتها وما كانتش عشمانة في أكتر من كده طلع أن تعبها عند ربنا حاجة كبيرة أوي كفاءة تبقى جدة المسيح وتدخل السماء صمويل لم يكن تعبه باطلا حتى لو ولاده ما طلعوش زيه صمويل أصبح كاهن عظيم في العهد القديم طلع داود وطلع ناس حلوين أختم وأقول بقى إيه تعبكم ليس باطلا حتى لو الثمر اتأخر يعني إيه ساعات تتعب ما تلاقيش نتيجة معلش حتى لو ما شفتش نتيجة سريعة ما تقولش أنا بتعب على الفاضي لا يا حبيبي مفيش حب بيتقدم للناس على الفاضي مفيش صلوات بلا قيمة مفيش حاجة اسمها كده كل تنهد بترفعه لربنا ليس باطلا كل صرخة كل صلوة يسوع بتاخد ربع دقيقة ليست باطلة النتيجة ممكن تتغير دانيال كان شهوته يرجع أورشليم دانيال كان مسبي من صغره كشخص يهودي نفسه يرجع أورشليم قعد من سن 16 سنة تقريبا لسن 85 سنة مشتهي العودة لأورشليم ما راحش أورشليم بس حصل في حياة دانيال ما هو أهم من أنه يرجع أورشليم أنه طلع منشور من ملك دانيال أن يسجد في كل العالم لإله دانيال دانيال خلى العالم كله يعرف ربنا من غير ما أورشليم تعمر وأول ما حط راسه أورشليم عمرت رجعوا المسبيين وربنا طمنه آخر إصحاح في دانيال ده ممتع جدا دانيال 12 الملائكة رئيس الملائكة بيقول له بص تعال لنا بقى في السماء هنعمل لك حفلة كبيرة وسيبك من أورشليم والهوسة دي ما تخافش هيرجعوا إن كنت أنت بقالك 70 سنة بتقول يا رب رجعهم هيرجعوا إذا كان ده اللي نفسك فيه بس في موضوع أهم أنت بقيت راجل محبوب أنت نجم في السماء ساطع أنت تعالى شوف العز اللي مستنيك في السماء إن كان بقى على اليهود هيرجعوا وراله المسيح اللي هيجي يفدي البشرية وراله المسيح جاي على السحاب يوم القيامة فرجوا على كل حاجة فتعب دانيال لم يكن باطلا تعبك ليس باطلا لكن لازم يبقى حسب مشيئة الله يعني ما تتعبش في موضوع وانت ماشي عكس إرادة ربنا يعني يونان تعب لما خد المركب ورايح ترشيش بس ده تعب باطل بقى ليه دي تربسة بقى ده هو ماشي في سكة عكس اللي ربنا عاوز يجوز في المركب اتضايق وظهره وجعه ومش عارف الوش بتاع الم... بس ما انت اخترت سكة غلط لكن اول ما رجع تاني رايح نينوى يوم شغل بس كان تعبه ليس باطلا حب التعب يا حبيبي ولا تستأمن الراحة الراحة على الأرض خطر التعب على الأرض مفيد فما تستأمنش الراحة كل لما الواحد بيريح كل لما الملكوت بيبعد اتعب في أي اتجاه روحي في أي اتجاه تتعب في القراية كويس تتعب في الصلاة كويس تتعب في خدمة تتعب في احتمال الناس كويس بس تتعب حب التعب وانتهز الفرصة انك تريح حد خليك بقى ايه لماح في شخص تعبان روح ريحه بأي تمن يبقى انت كسبت حاجة كبيرة قوي قبل ما اليومين يخلصوا فتبقى رصيدك بيزيد وانت بتتعب عشان تريح غيرك حب التعب وافتكر الراحة الأبدية كل لما تيجي تقول نريح قول لا نريح في السماء هانت في السماء نريح لكن هنا نريح ليه هتخلص بسرعة هنا الراحة ملهاش لازم افتكر كمان العذاب الأبدي كلمة دي تخوف اللي فضلوا يرتاحوا في الدنيا دخلوا عذاب أبدي اللي فضلوا يتعبوا مع المسيح دخلوا النعيم الأبدي حب التعب بس خلي التعب في الخفاء بقدر الإمكان لأن التعب قدام الناس بينزل يعني إيه درجته بيقل رصيده قوي لما تتعب عشان الناس تسقف خسارة خصمه من الربح بتاعك لكن تتعب ومحدش عارف يا بختك أخيرا حب التعب ولا تشكي ولا تحكي ولا تستنى عاوزكم تقولوا ثلاث كلمات دول وانت بتتعب لا تشكي ولا تحكي ولا تستنى تاني ها لا تشكي ولا تحكي ولا تستنى يعني مش تقول تعبت قوي في الخدمة ده كلام تعبت قوي في التسبيحة تعبت قوي لا ولا تحكي خلاص تعبت ما تحكيش ولا تستنى ان الناس تقدر او تكافئ انت بتتعب من غير شكوى ولا حكاوي ولا انتظار من بشر لإلهنا كل مجد وكرم